كريم فلا تدع قلبي عن هواك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما أهلا بيكم وحلقة جديدة من قلب جديد النهاردة هنكمل قلبي يعرف ربي المرة اللي فاتت اتكلمنا عن قلبي يعرف ربي اتكلمنا في بعض المعاني منها إياك نعبد واتكلمنا عن بعض معاني العبودية وصدق العبودية بين يدي الله عز وجل وده بيكون دليل على ان احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى كويس لن نصلي إلا لله ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى النهاردة هنكمل ما بدأناه النهاردة هنتكلم في البداية عن إياك نستعين الظروف بجد حوالينا شديدة جدا والفتن موجودة والحياة بتزداد صعوبة ولكن بمجرد ان احنا نصدق في العبودية لله ونستعن بالله استعانة صادقة قوية الأمور بتختلف تماما ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم استعن بالله ولا تعجز فعلا ما يحدث ما نراه ما نشاهده الظروف اللي حوالينا الضغط المادي- المادية والالتزامات والإقساط واللي عايز يتجوز واللي عايزة تتجوز والأب اللي عنده أولاد في المدرسة واللي في الجامعة والشاب اللي في الجامعة اللي مش لاقي شغل إلى آخره فعلا حاجات تحس إن أنت بتحجز تعبان مش قادر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك خلي بالك الرزاق موجود خد بكل الأسباب بس ما تنساش ولا تفقد الأمل أبدا في السبب الرباني استعن بالله ولا تعجز إياك نستعين استعان بالله يا رب استعنا بك واستغنينا بك عمن سواك لا تشغلنا إلا بك ولا تشغلنا بأحد من خلقك ولا تشغلنا بأنفسنا أبدا لذلك لما نستعن بالله سبحانه وتعالى تلاقي المعادلة واضحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه لو الدنيا همك ربنا يشغلك في نفسك ويتعب لك قلبك ويجعل فقرك بين عينيك ولم يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك يعني هيجي لك المكتوب لك بس مفيهوش بركة إنما اللي احنا عايزين نقوله في إياك نستعين ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ربنا يجعل غناك في قلبك خلي بالكوا الغنى الغنى مش غنى الجيب ولا غنى المال ولا غنى الولد ولا البنت ولا الشقة ولا العمارة ولا الشركة ولا الفيلا ولا الشهرة ده مش غنى الغنى غنى القلب والغنى غنى النفس فعلا يكون عندنا غنى بالله غنى بنفسنا مش غنى بجيوبنا لا الغنى في القلوب مش في الجيوب فعلشان كده إياك نستعين بتحقق المعنى ده من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله اللي نفسه فيه بيتحقق الهدف اللي بيدور عليه بيتحقق البنت اللي بيدور عشان يتجوزها وتصون وتحافظ عليه بت- بت- موجودة ولقاها والجوازة فيها تيسير ومفيش طلبات كتيرة ولا عقبات ربنا جمع له شمله لما الملك سبحانه وتعالى من بيده الأمر أن يقول له كن فيكون بيجمع لك شملك مين يقدر يتعبك مين يقدر ياخد منك مين يقدر يعطلك مفيش جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه الله ربنا يجعل غناك في قلبك تسمع آية تأثر فيك تتقن عملك يجي لك رزق واسع يرزقك بالنعمة فتشكر فيرزقك بالمزيد لأن شكرتم لأزيدنكم يجي لك شوية تعب أو مرض أو ابتلاء أو ضيق ت- تصبر عليه وترضى يفتح لك من حيث لا تدري ولا تحتسب وجعل غناه في قلبه ثلاثة وأتته الدنيا وهي راغمة الدنيا تجيله بشهواتها بمتعها بمناصبها بشهرتها بفلوسها بزينتها بجمالها بكل حاجة فيها أتته الدنيا وهي راغمة خد مني طب عشان خاطري خد دي طب عشان خاطري استعمل دي أتته الدنيا وهي راغمة صدق في الاستعانة بالله عز وجل لذلك عمران بن حسين هو أسلم وبك- وبقى صحابي ولكن كان هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له قبل أن يكون صحابي والحديث رواه الترمذي وضعفه الإمام الألباني بس هنقوله للمعنى في مرة من المرات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمران كم إلها تعبد اليوم أنت بتعبد كم إله في حياتك قال أعبد سبعا بعبد سبعة سبع آلهة أه بعبد سبع آلهة ستة في الأرض وواحدا في السماء بعبد ستة في الأرض أصنام يعني وواحد في السماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر فيه العقل وأراد أن يختبر فيه الرشاد والقلب الذكي ها طب تعالى نسألك سؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك طب مين منهم اخترته بتستعد بيه يعني وقت الرغبة أنا نفسي فعلا نفسي ألاقي دي وقت الرجاء والرغبة وال- والتمني نفسي في حاجة وتتحقق وأيهما تعد لرهبتك لما تكون خايف متوتر الآن عندك مشاكل ترجع لمين يحللك المشكلة فقال لمن تعد رهبتك ورغبتك قال الذي في السماء أنا بستعن على ال- على خوفي وتعبي وبستعن على أمنياتي ورجائي للذي في السماء يعني على ربنا سبحانه وتعالى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يدعي له فقال اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي ادعي ربنا يرزقك أن أنت يلهمك رشدك ويعيذك من نفسك طبعا بعد كده أسلم سيدنا عمر بن حصين وكان له قصة جميلة جدا حين مات يبقى المعنى هنا صدق الاستعانة احنا احيانا بن... بننظر للشخص ده ان هو اللي يقدر يعمل ومسنود عليه وفلان ده اللي يقدر يعمل ومسنود عليه وفلان ده اللي يقدر يعمل ومسنود عليه اه عمال استعين باشخاص عمال اتعب في وسطهم الاستعانة بالاشخاص بتزودني وحشة مع ربنا سبحانه وتعالى الاستعانة بالاشخاص والاعتماد عليهم فقط بيخليني ضعيف ذليل عبد قرش زي ما بيقولوا مش قادر اعمل حاجة انما اللي يستعن بالله الامر عنده بيختلف والصورة بتختلف تماما لانه لا يستعن الا بالملك سبحانه وتعالى استعن بالله ولا تعجز إياك نعبد وإياك نستعين بنقولها 17 مرة في اليوم في 17 ركعة فريضة غير النوافل بس إياك نستعين فعلا إياك نستعين ومن هنا كان يزيد بن معاوية كان أحد خلفاء الدولة الأموية يزيد ابن معاوية بعت لواء للبصرة للأمير بتاع البصرة إن هو يفتي بفتوى حرام يعني كان في حاجة حرام فالوالي ده بعت له إن هو بيقول للمفتي افتي إن هي حلال هو عايز كده من الرعية بتاعته الناس اللي تحت إيده إن هو يفتي الفتوى دي حرام لا أنا عايزك تقول إن هي حلال فالراجل ده رجع للحسن البصري الحسن البصري سليل بيت النبوة وتلميذ, وتلميذ لسيدنا علي بن أبي طالب أقرب كرم الله وجهه فراح سأله قال يا إمام إن يزيد يأمرني أن أفتي بكذا وكذا وكذا وهذا حرام ويأمرني أن أفتي بحلاله إن أنا أغير الحرام يبقى حلال أعمل إيه فقال له الحسن البصري يا هذا اعلم أن الله يمنعك يزيد ربنا يمنعك يقدر يمنعك عز وجل من يزيد وجبروته وطغيانه لو انت مرضتش تسمع الكلام ولكن يزيد لن يمنعك من الله اعرف اللي ي- اللي يمنعك ويقدر يمنعك من يزيد هو ربنا بس ولكن يزيد نفسه لن يستطيع أن يمنعك من الله سبحانه وتعالى فلا تتحرك ولا تقل ولا تتكلم ولا تفتي إلا بالحلال وبس اعلم أن الله يمنعك يزيدا بينما يزيد لا يمنعك ولن يمنعك من الله طيب ده بيوصلنا لإيه بيوصلنا كمان لقول الله عز وجل في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فالنمرود قال إيه قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لما الإنسان يتجبر ويتكبر ويعاند ويظن ان هو مفيش غيره إياك نستعين نستعن بالله عليه نستعن بالله عليه فربنا عز وجل يقف معانا يكون جنبنا لذلك النمرود اللي تجبر وتغطرس ويعني عمل اللي ما يتعملش وتأله كمان على الله سبحانه وتعالى ممكن بمناسبة قال أنا أحيي وأميت يجيب اتنين يقول لده اقتلوه وده يتنيه عايش فهو كده بيحيي ويميت طب النمرود مات ازاي كلنا حافظين القصة مات ان في دبانة دخلت من انفه فاستقرت في رأسه فكان علاجه ان يضرب بر- بالنعال على رأسه ينضرب بال- بال- بالنعال على رأسه حتى مات مات ضربا بالنعال فإياك نعبد وإياك نستعين استع- استعانة واضحة كاملة شاملة بالله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة بنعملها طيب الحاجة اللي بعد كده كل واحد مننا ليه رصيد وده اصنع رصيدك بس انا مش بتكلم على رصيد الموبايل ولا بتكلم على رصيدك في البنك ولا بتكلم على رصيد حضرتك لولادك او بناتك او رصيدك ل- لاولادك او شركاتك لا انا بتكلم على رصيد تاني خالص اصل الموبايل وانا بتكلم لو رصيدي خلص الشحن بتاع الكارت خلص مش هعرف اتكلم ولو رصيدي في البنك خلص مش هعرف اشتري او اجيب او اعمل احنا بنتكلم على الرصيد اللي بيستمر بيبقى رصيدي مع ربنا عز وجل رصيدي مع ربنا عز وجل اصنع رصيدك مع ربنا سبحانه وتعالى ما تنساش فرعون فرعون كان له رصيد مش لما جه يغرق حتى إذا أدركه الغرق قال إيه قال آمنت بالذي آمنت أنه لا إله إلا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنا آمنت بالإله اللي آمنت به بنو ده ما قالش آمنت بالله ما قالش لا إله إلا الله يعني حتى ما تذللش وانكسر ده كان بيغرق أدركه الغرق خلاص بيغرق بي خلاص الماء في بقه هيغرق ما قالش حتى لا ربنا منعه وحرم انه يقول لا إله إلا الله تخيلوا فهو حتى لما من كبره وغروره فبيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل للدرجة دي ربنا حرم أن يقول الكلام ده أيوة أصل ما نفعش الدعوة دي ما نفعش الاستغاثة دي ما نفعتش الاستعانة دي لأن رصيده كان فاضي ما كانش عنده رصيد لأن رصيده كان إيه أيوة قال أنا ربكم الأعلى كان رصيده كبر وغرور وعجب فربنا عز وجل لم يتقبل منه فكان رصيده ما ينفعش قال الله عز وجل في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عايز عاجلة عايز دنيا يعني عايز شهوة عايز منصب عايز سلطة عايز جاه عايز فلوس عاوز آه عاوز الحاجات دي الدنيوية دي آه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا رصيده ضاع خلص آه إنما في رصيد تاني أغلى ومن أراد الآخرة الله ومن أراد الآخرة آه وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مين اللي بيشكر سعينا في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى مين اللي بيشكر تعبك وتعبك ومجهودك واستعانتك بالله ربنا سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء الناس اللي ظلمت نفسها وضحكت عليها الدنيا وهؤلاء الناس اللي عايزة آخرة وعايزة دين وعايزة جنة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ربنا هو اللي بيعطي الكل وما كان عطاء ربك محظورا انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا رصيد واضح رصيد في فرعون ما نجهوش ما نفعهوش ضاع وضيع معاه جنوده كمان وقال ما أريكم إلا ما أرى أنا اللي شايفه أنا اللي هعمله خلاص أنتوا مش عارفين حاجة حتى اتحرم يقول لا إله إلا الله إنما سيدنا يونس لما دخل بطن الحوت الأمور كانت مختلفة لأن كان عنده رصيد قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ده كان رصيده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رصيد واضح وقوي لذلك ربنا عز وجل ده الرصيد بتاع سيدنا يونس فنيجي قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ده عشان هو من المسبحين احنا نجيناه طب لو ما كانش من المسبحين ما كانش عنده رصيد لما كان يدعينا ما يلاقيناش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده أنا النهاردة ما برجعش وربنا عز وجل إلا في وقت مصيبة وقت مشكلة وقت ضيق وقت عليا ديون وقت عندي امتحانات وبالذات بقى وقت الامتحانات تلاقي الشباب في الجامعة وتلاقي الشباب محافظين على الصلاة والقرآن و... آه هو احنا مش عارفين ربنا إلا وقت الشدة والابتلاء والمصيبة وال... آه يبقى احنا محتاجين نقف مع نفسنا واقفة عايزين ندور على الرصيد اللي بينجي وبينفع الرصيد الرصيد الرباني هو اللي بينجي وهو اللي بينفع طيب فلولا أنه كان من المسبحين للبث في باطنه إلى يوم يبعثون سؤال لكل حد بيسمعنا بعد ما نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى رصيدك عند ربنا عامل إزاي طب رصيد حضرتك قد إيه كل واحد يفكر كده أنا رصيدي صلاة وصوم وزكاة وعبادة طب وانت رصيدك كام كذا وكذا وكذا عايزين نفكر كده طب الأسبوع ده الرصيد بتاعنا عند ربنا زاد ولا قل الرصيد بتاعنا عالي الرصيد بتاعنا هينفع يعني وقت الشدة ألاقي الرصيد ده بيقول حاجة هلاقي الرصيد ده فعلا آه، معايا وواقف جنبي ولا الرصيد بتاعي ما ينفعش طب تعالوا نحكي لكم قصة واحد الرصيد بتاعه ما ينفعش منصور بن عباد رجل من التابعين بيحكي لنا قصة فبيقول من الزاهدين بيحكي لنا قصة واحد كان معاهم ليل نهار بيقول كان معانا واحد بيعبد ربنا بيصلي ويصوم ويزكي ويعمل كل حاجة جميلة ويقوم الليل ويعمل عمرة ويحج معانا بيعمل كل ويجاهد كمان فجينا في وقت من الأوقات افتقدناه مش لاقيينه هو الراجل ده راح فين الراجل مش لاقيينه يا ترى فين الراجل ده ايه اللي حصل فقرر ان هو يروح يزوره في بيته فراح خبط على الباب لقى الراجل طالع له بيقول هو بيوصف شكله بيقول شكل غريب جدا بيقول وجدت وجدت وجهه قد اسود وشه بقى اسود قوي وعيناه قد ازرقت عينيه بقت مزرقه حواليها قوي وشفتاه قد غلظت بقى شكله وحش قوي فقلت لا حول ولا قوه الا بالله ما الذي حدث لك ايه اللي حصل لك ايه اللي حصل ألست كنت تصوم معنا وتصلي معنا وتقرأ القرآن معنا وتعتمر معنا وتجاهد معنا وتقيم الليل معنا أنت مش كنت بتعمل معنا كل حاجة إيه اللي حصل لك إيه الشكل ده فقال يا منصور إنني كنت أفعل ذلك ليقول الناس عني أنني أفعل ذلك أنا كنت بعمل كده علشان الناس تقول عني مش علشان ربنا يرضى عني أنا كنت بصلي وبصوم وبزكي وبعمل ده كله علشان الناس تقول مش علشان ربنا يرضى طب وبعدين فقال له يا, منص... يا رجل قل لا إله إلا الله طب وحد الله طيب وحدوا الله يا جماعة قولوا لا إله إلا الله فقال يا منصور هذه كلمة قد حيل بيني وبينها مش قادر أقولها أصلا كل حياتي ما كانتش لله كل عبادتي ما كانتش لله كل شغلي ما كانش لله كل ذكر وتسبيح قدامكم ما كانش لله حتى حجي وعمرتي وجهادي وقيام ليلي وصيام نهاري وقراءة الآيات من القرآن كلها عشان الناس تتكلم عني عشان الناس تقول عني كان ذلك لغير الله هذه كلمة قد حيل بيني وبينها لازم نعيش في الدنيا على لا إله إلا الله واضحة صريحة قلبي يعرف ربي ليه علشان الكلمة دي تجي لي وقت ما احتاجها وقت الموت وقت الشدة وقت التعب وقت إذا بلغت الحلقوم والناس إلينا ينظرون وقت ما أنا محتاجها تيجي لأن من عاش على شيء من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يبقى احنا فعلا محتاجين اللحظة دي والموقف ده والفكرة دي بجد احنا محتاجين كده محتاجين نفكر في نفسنا تاني وندور على الرصيد اللي بيضيع وبيتلاشى وبينقرض والدنيا عمالة تاكل فيه وتنهش فيه فنيجي في الآخرة مش لاقيين رصيد الرصيد ضاع فمنصور قال له طب احكي لي حكايتك قال له أنا جيت في مرة مرضت تعبت فقلت اللهم إن شفيتني فلن أعود للذنب مرة أخرى يا رب لو شفيتني مش هرجع أعمل ذنب تاني وده حال كتير جدا حالنا كلنا كده يا رب لو عدتني من دي انا يعني لو رجليا خفت مش هسيب وقت في المسجد لو عينيا خفت يعني هقرا بيهم دايما في المصحف لو بس يا رب عدتني من الشده دي انا عمري ما هظلم حد ابدا اه فبيقول فدعيت ربنا اللهم ان شفيتني فلن اعود للذنب مره اخرى فشفاني الله عز وجل ربنا شفاني فعلا وما هي الا ايام عدت حتى انساني الشيطان العهد الذي بيني وبين ربي الشيطان نساني العهد اللي بيني وبين ربنا فأذنبت فمرضت مرة أخرى فدعوت الله مرة تانية اللهم إن شفيتني فلن أعود للذنب مرة أخرى فمرضت فدعوت الله ونساني الشيطان العهد الذي بيني وبين ربي فخلاص رجعت عملت ذنوب تاني فمرضت تاني فدعيت تالت مرة فربنا شفاني طبع مرة بدعي ربنا ما استجابليش فقلت لابنتي ناولين المصحف خلاص ربنا مش هيستجيب صبر عليا مرة واثنين وثلاثة ربنا يمهل ولا يهمل فقلت لابنتي ناوليني المصحف لأقرأ فيه هاتي بقى المصحف أما أقرأ فيه آيتين قبل ما أموت فأمسكت بالمصحف وأمسكته بيدي لأقرأ فيه فلم يتبين لي حرف واحد مش قادر أقرأ ولا حرف ولا كلمة ربنا عز وجل حاجة بعينه إن هي تقرأ كلامه منع نظره إن هو ينظر في نور كلامه سبحانه وتعالى آه ما استطعت أن أقرأ فيه ولا أرى فيه كلمة واحدة مش قادر فبيقول تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للذنوب إذا برئت تتوب لما تمرض وتتعب إنما ترجع لما تخف وترجع للذنوب إذا برئت فكم من قربة نجاك منها كم مرة ربنا نجاك من كرب ومن شدة ومن ابتلاء فكم من قربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت أما تخشى أنتش خايف أنتش متوتر ما أنتش قلقان أما تخشى بأن تأتي المنايا الموت وأنت على الخطايا قد دهيت فخرج منصور يقول خرجت باكيا فما هي إلا خطوات حتى سمعت صراخا في البيت وتقول ابنته لقد مات أبي لقد مات الرجل مات يا ترى الرصيد كان بتاع عامل ازاي وانت رصيدك قد ايه وعامل ازاي بجد كل واحد يدور على الرصيد بتاعه من جديد كل واحد يقف مع نفسه وقفه خلي بالكم لسه في امل الباب مفتوح وربنا عز وجل ما حددلناش مواعيد توبه ومواعيد يغلق فيها الباب الباب دايما مفتوح وهقولها وعدها كل مره لما كان رباء العدويه بتقول حد بيقول من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له اللي يقعد يخبط على باب ربنا كتير الباب يتفتح له فقالت ومتى أغلق الباب حتى يفتح هو إمتى الباب اتقفل علشان يتفتح هو أصلا مفتوح كل واحد مننا ياخد باله إن الباب مفتوح بس البداية عندك المفتاح في إيدك ادخل على الباب وقول يا رب ماليش غيرك مفتاح الدخول التذلل والانتصار مفتاح الدخول إياك نعبد مفتاح الدخول إياك نستعين مفتاح الدخول اعمل رصيد ليك مع ربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا والحديث في الصحيح ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل أنت محتاج ذكر لله كتير محتاج القلب يحيا بذكر الله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت كثرة ذكر الله أمان من النفاق أمان من الغفلة مش ربنا عز وجل يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله الشيطان استحوذ عليهم فنساهم ذكر ربنا سبحانه وتعالى طب الشيطان أما, أما يعني يستحوذ عليك ما ضيعك لذلك سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان الشيطان يخرس يسكت فعشان كده أكثر من ذكر الله عز وجل وأكثر من الوضوء عشان يكون لنا رصيد قوي مع ربنا سبحانه وتعالى طب ايه كمان ممكن يكون معانا في الرصيد بتاعنا ممكن يكون معانا في الرصيد بتاعنا ان الانسان يوم القيامة بيبدأ يدور على على حياته طب يا ترى انا عندي ايه وايه اللي ينفعني وايه اللي ما ينفعنيش بس قبل ما اقول لك الموقف ده والحديث ده هفكرك لما السيدة عائشة في مرة من المرات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل على سرية يصلي بالناس هو اللي بيصلي فكان كل ما يصلي بالناس يقرأ في في, في الركعة الثانية كل هو الله أحد كل ركعة كل هو الله أحد كل هو الله أحد فالسيدة عائشة بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم هو ليه كل مرة بيقرأ كل هو الله أحد يعني مفيش سورة غيرها مش حافظ غيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله يا رجل ليه بتقرأ كل هو الله أحد كل مرة قال لأنها صفة الرحمن وأنني أحب أن أقرأ بها فقال حبك إياها أدخلك الجنة والحديث في الصحيح حبك إياها أدخلك الجنة أنت عشان بتحبها هيدخلك الجنة وفي رواية في البخاري أخبروه أن الله يحبه قولوا له ربنا بيحبه لأنه أكثر من قراءتها وتلاوتها أدي صورة وأدي ذكر لو مسكنا بيه والتزمنا بيه الحياة تختلف تعالوا نطلع الفاصل هنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهنرجع نكمل تاني فخليكم معانا في قلب جديد لسه عندنا كلام كتير
إذا القلوب قلبي لك كمين فلا تدع قلبي عن هواك لسه مكملين آه، في طوق النجاة ايه اللي بيوصلنا ان احنا ننجو يوم القيامة بنتكلم على اياك نعبد واياك نستعين بنتكلم على رصيدك عند ربنا سبحانه وتعالى بنتكلم على الاستسلام لله عز وجل واحنا واقفين عند قل هو الله احد الصحابي اللي ربنا قال له انا بحبك علشان انت بتكثر من هذه الصورة وهي صفة الرحمن كما سألت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب أخبروه أن الله يحبه والحديث في البخاري والرواية الثانية في صحاح الإمام الألباني اللي هو آه، حبك إياها أدخلك الجنة طيب يوم القيامة الناس هتبقى محتاجة حسنة اتنين تلاتة محتاجة عمل صالح محتاجة عبادة الإمام ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة قوي بيقول من رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته بحسنة واحدة فقد فاز اللي حسناته حسناته تزيد عن سيئاته في الآخرة بحسنة واحدة بس يبقى فاز فاحنا بندور على الحسنة دي عايزينها الحسنة دي قد تكون في ذكر في تسبيح في استغفار في آية في مساعدة محتاج في تعليم واحد مش متعلم في وقوف بجوار فقير في إتقان عملي في بر والدي في آه، المحافظة على أذ- أذكاري وعلى وردي القرآني المحافظة على أخلاقي إن أنا أكظم غيظي وإن أنا أستحمل الناس قد تكون الحسنة في الحاجة دي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة يجي يوم القيامة واحد من الناس ربنا عز وجل ينشر ليه 99 سجل 99 سجل كل سجل مد البصر يا بصوا كل واحد يتخيلها كده اقف في مكان عالي جدا في صحراء بص بقى لحد مرمى عينك لحد اخر ما عينيك تجيب ده سجل واحد كل سجل مد البصر فالعبد يبص في الصحف في ال- في السجلات دي يبص طب انا هعمل فيها ايه طب 99 سجل بال- بالمساحه دي بالحجم ده بالكلام ده كله اه طب وبعدين هيعمل ايه كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل يخبر العبد أتنكر من هذا شيئا بص بقى 99 سجل مد البصر انت بتنكر من اي سجل من دول ان في حاجه انكتبت عليك انت ما عملتها سو- اسف انت ما عملتهاش لا انا عملت الحاجات دي انا المشكله دي كانت عندي اتنكر من هذا شيئا فالعبد يقول لا يا رب اظلمك كتب كتبتي الحافظون طب الكتبه ظلموك كتبوا حاجة انت ما عملتهاش يعني كتبوا عليك ذنب انت ما عملتوش لا طب هم زودوا طاعة انت ما عملتهاش لا أتنكر من هذا شيئا لا يا رب أظلمك كتبات الحاف... كتباتي الحافظون يقول لا يا رب طب انت فاكر ان ليك عندنا أفلاك عذر طيب عندك عذر يقول لا يا رب ما عنديش طب يا رب أعمل ايه طيب فربنا عز وجل يقول بلى لك عندنا حسنة انت لسه فيه حسنة ليك عندنا فالعبد يقول يا رب يعني الحسنة هتعمل ايه هتعمل ايه في 99 سجل فتخرج بطاقة البطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالعبد يقول يا رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات طب البطاقة صغيرة قد كف الإيد كده صغيرة يا رب البطاقة دي بالمعنى يعني عام يعني هتعمل ايه قصاد السجلات دي كلها هل البطاقة دي هتنجي هتنفع اه فالبطاقة توضع فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات السجلات تطيش تتلاشى قصاد ثقل هذه البطاقة فطاشت السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء والحديث في صحيح مسلم صحيح على شرط الإمام مسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء هي دي لا إله إلا الله اللي احنا بندور عليها هي دي لا إله إلا الله اللي احنا عايزين نعيش عليها هي دي لا إله إلا الله اللي عايزين نموت عليها لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله أعيش بها في دربي لا إله إلا الله هي نجاتي وحياتي يبقى احنا محتاجين كل واحد كل واحدة بتسمعنا نفكر تاني كيف نعيش عايشين ازاي هل لنا رصيد هل الرصيد ده ينجي وده بيوصلنا للاستسلام الكامل لله نستسلم استسلام كامل لله سبحانه وتعالى فمرة من المرات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاسبن الله خلقه مرة واحدة يوم القيامة الناس كلها هتتحاسب مرة واحدة مش ده مستني ده وده مستني ده وده مستني ده لا لا يحاسبن الله خلقه مرة واحدة فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله وكيف يحاسب الله الناس مرة واحدة أو كنفس واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد زي ما ربنا عز وجل بيرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد انت لما بتكون عايز تاكل مش بتستنى دورك علشان تاكل لما بتكون عطشان مش بش... مش بتستنى دورك عشان انت عطشان اللي عاوز ياكل بياكل اللي عاوز يشرب بيشرب كله في وقت واحد اللي بياكل كتير واللي بيشرب كتير واللي جعان كتير واللي نايم كتير اه محدش مستني حد كذلك قدرة ربنا عز وجل بيقول لنا كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد لازم نستسلم استسلام كامل يا أيها الناس أنتم, والفق... أنتم الفقراء الفقراء نحن في فقر واضح أنتم الفقراء إلى الله أنا بقى لسه بقول ده أنا غني ده أنا كل ما تذلل بفقري لله يزيد... يزيدني غنى غنى قلبي وغنى مال مبارك لي في رزقي حاجة كمان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سيدنا عبد الله بن عباس حينما قال له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ ربنا عز وجل يحفظك احفظ ربنا في بصرك فما تبصش على غلط او على الحرام احفظ ربنا في ايدك ما تكتبش حاجة غلط تدخلك على موقع مش كويس او تاخد بيها مال حرام فاحفظ الله في مالك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تحفظ ربنا عز وجل في قلبك في عقلك في أخلاقك في دينك ربنا عز وجل يبقى واقف جنبك يساعدك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة كل الأمة دي برؤسائها بوزرائها كل الأمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء كل الناس دي وقفة طابور من أول واحد من الوزير للغفير من الحقير للأمير كله واقف من الصغير للكبير كله واقف عاوز يخدمك عاوز يعمل لك مصلحة عاوز يديك فلوس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء عشان ينفعوك بحاجة يدوك حاجة تستفاد بيها فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك مش هينفعوك إلا بشيء ربنا كتبه لك إلا بشيء ربنا كتبه لك طب واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء عايزين يضروك أو يؤذوك أو يتعبوك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء يضروك بشيء عيدها كمان مرة يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إلا بشيء ربنا كتبه عليك ما عدا ذلك اللي بيحصل لك ده كله مكتوب اللي مش مكتوب مش هتشوفه ومش هيحصل لك كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين, بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة حتى قبل خلق السماوات والأرض كل حاجة انكتبت فأنت لسه بتخاف من إيه بشير الطبري رجل من الزاهدين العابدين كان له ثروة كبيرة جدا بتقدر ب 500 من الجاموس الجاموس ده يعني ثروة غنية جدا جدا جدا الجاموس ده كان غالي قوي وعنده كمان مزرعة فيها 500 فهاجت عليهم الروم الروم هاجت عليهم جيش من الروم كتيبة كده معدية هاجت على المكان ده فهرب نصف الجاموس هرب معاهم سرقوا سرقوا نصه خدوه والنص التاني خاف وجري في الصحراء فدخل بشير الطبري وكان معاه ابنه فدخل لقى بعض الرعاة اللي موجودين اللي شغالين عنده في ال في ال في ال يعني في ال في ال في الاسطبل ده او في الجنينه دي او في ال في الثروه دي لهم قاعدين كل الجاموس هرب والنص الثاني هاجت عليه الروم فسالهم هو في ايه حكوا له الروم هاجت علينا فنص الجاموس خدوه والنص الثاني هرب مننا طب نعمل ايه فقال وانتم ايضا احرارا طب وانتوا كمان يلا ايه انتوا انتوا اعتبروا نفسكم مش شغالين عندي وانتوا كل واحد حر نفسه فابنه قال له يا, يا أبي إنك ستفقرنا وتجعلنا نمد أيدينا إلى الناس أنت كده أحوجتنا للناس أنت فقرتنا طب احنا كنا حتى الرعاة دولت استفدنا بيهم شغلناهم عند ناس وخدنا مقابل للشغل بتاعهم أي حاجة نبدأ من أول وجديد بس بشير الطبري كان عنده رؤية تانية قال له يا بني اسكت أنت مش عارف حاجة يا بني اسكت فإن الله تعالى إن الله تعالى أراد أن يختبرني ربنا كان بيختبرني كان بيشوف أنا أعمل إيه إن الله تعالى أراد أن يختبرني فأحببت أن أزيده فحبيت أن أنا أقول يا رب أنا راضي ولو في كمان أصعب من كده أنا كمان موافق إن الله تعالى أحب أن يختبرني فأحببت أن أزيده سبحانه وتعالى لذلك من ضمن الحاجات اللي تخلينا نستسلم لله عز وجل استسلام مطلق وواضح وبين لو احنا كده رجعنا للنتيجة اللي متعلقة في البيت يوم كذا ومواعيد الصلاة النتيجة اللي موجودة دي هتلاقي في النتيجة دي مواعيد الشروق بتاع الشمس كده ارجع لأي نتيجة عندك في البيت هتلاقي مواعيد الصلاة ومواعيد الشروق بتاع الشمس من ضمن الحاجات اللي احنا يعني نعظم الله سبحانه وتعالى على قدر عظمته وقدره ارجع كده لشروق الشمس مثلا 2013 اختار يوم مثلا يوم 1 12 2013 شوف شروق الشمس الساعة كام واختار يوم 2000 1 12 2010 و1 12 2005 1 12 2002 1 12 سنة 1990 1 12 سنة 1000 ارجع كده دور في النتائج دي كلها شوف كده شروق الشمس امتى هتلاقيه قريب من بعضه لأن ربنا عز وجل احنا كلنا في ملكه لا نملك شيء احنا كلنا تحت سطوته وعظمته وجبروته سبحانه وتعالى فلازم نستسلم ونخضع الذي أمسك هذه الشمس فاستسلمت الذي أمسك هذه الكواكب الذي أمسك هذه الأرض الذي أمسك هذا الكون سبحانه وتعالى المهيمن سبحانه وتعالى المسيطر المتحكم واحنا لسه مقلقين من الناس اللي هي أصلا وخلق الإنسان ضعيفا كلنا ضعفاء ومش لاقيين ومش قادرين كمان الواحد بيجيله شوية برد ما يقدرش يتكلم بطنه بتوجعه شوية ما بيعرفش يمارس حياته آه احنا فعلا كده يبقى احنا نستسلم لله سبحانه وتعالى علشان هو الملك الذي بيده الأمر أن يقول له كن فيكون وقال الله عز وجل تعالوا كده ناخد بعض الآيات في سورة الملك لأن وصيتنا النهاردة أن احنا كلنا قبل ما ننام نقرأ سورة الملك كل يوم بتنجي من عذاب القبر فنقرأها علشان نتعلم منها نقرأها علشان ناخد بالنا منها نتع... نقرأها علشان نستسلم ونخضع لله استسلام كامل لما ربنا عز وجل يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هو في جند يقدر ينصرنا من غير ربنا سبحانه وتعالى مهما كان أبدا أمن هذا الذي هو جند لكم يحميك يحفظك يصونك هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن فيه لا يا رب ما فيش أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور مين يقدر يرزقكم لو الرزاق عز وجل منع رزقه أنه ينزل على الأرض لو الرزاق عز وجل منع رزقه أنه ينزل للناس يشربوا ويأكلوا ويعيشوا وياخدوا فلوس أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور طب بلاش دي خد الآية الأخيرة قل, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا المية دي غورة بمعنى أن المية ما بقتش صالحة للشرب كل البحار والأنهار بقت مالحة ومفيش وسائل اللي احنا نفلترها أو شركات تنقية المياه تبقى موجودة مفيش قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين من يديكم ويجيب لكم مية تشربوا منها فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين لازم لازم نستسلم لله استسلام كامل وواضح بينك وبين نفسك بينك وبين زوجتك بينك وبين ولادك بينك وبين حياتك بينك وبين أفكارك بينك وبين عقلك بينك وبين نفسك حياتك كلها ماشية في طريق واضح لمعرفة الله سبحانه وتعالى لذلك الإمام ابن القيم بيقول إن من أسباب إن ربنا عز وجل خلقنا وعشنا على الأرض أن الله عز وجل أراد أن يرى أسماءه وصفاته في عباده ربنا عز وجل بيختبرنا الله عز وجل يريد أن يرى في خلقه الكريم يريد أن يرى في خلقه العفو يريد أن يرى في خلقه العدل يريد أن يرى في خلقه الودود يريد أن يرى في خلقه سبحانه وتعالى الرحيم يريد أن يرى في خلقه الحليم ربنا عز وجل يريد عز وجل سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن ربنا عز وجل أراد أن يرى أثر صفاته وأسمائه في خلقه وفي عباده فهل يا ترى احنا مستسلمين خاضعين ولا احنا متكبرين وشايفين نفسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما عندناش حد يدخل الجنة جوه قلبه ذرة واحدة بس من الكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بيعلمنا ايه بيعلمنا خضوع بيعلمنا تذلل بيعلمنا انكسار بيعلمنا استسلام احنا النهاردة كنا مركزين على ثلاث معاني المعنى الأول إياك نستعين المعنى الثاني دور على رصيدك المعنى الثالث استسلامك لله كل شيء بيحصل كل حاجة بتحصل مقدرة ومكتوبة دورنا ان احنا نستسلم لله وناخد بكل الأسباب دورنا ان احنا نستعن بالله على كل حد أذانا أو تعبنا أو ظلمنا أو حد معطلنا في حياتنا استعن بالله على كل عقبة بتقابلك أصل أنت مش قادر تتعلم دي استعن بالله عليه عشان يعلمها لك الامتحان صعب استعن بالله عليه عشان يسهله لك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله, تجعله الحزن يعني الصعب إن شئت سهلا استعن بالله كلام النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز ده دورنا ودي حياتنا اللي لازم نبنيها من جديد قلب جديد النهاردة جاي يقول كده جاي يقول عايزين نستعين بالله استعانة حقيقية عايزين ندور على رصيد رباني حقيقي ينفع ويعين ويكون وقت الشدة وربنا عز وجل بيعلمنا ان احنا كمان نستسلم له اياك نعبد واياك نستعين محتاجين قلب جديد صادق في استعانته بالله صادق في استسلامه لله صادق في رصيده مع الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قلب جديد قلب جديد كلنا عايزين نشتريه ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك ابعتوا لنا اسئلتكم استفساراتكم يمكن احنا قلنا ان احنا هنجاوب على الاسئله الحلقه دي بس احنا كملنا موضوع الحلقه اللي فاتت هنكمل ان شاء الله اسئله واجابه في الحلقه اللي جايه هنعرف أسئلتكم وهنجيبها من على الفيسبوك وهنشرحها مع بعض وهنتواصل كمان مع بعض ويعني عايزين نفتح قلوبنا لبعض علشان ناخد خطوة واضحة كبيرة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى حلقتنا خلصت النهاردة إن شاء الله يتجدد لقاء آخر يوم الأربع الساعة 8 إلى ربع آه وهيكون ميعادنا الساعة 9 إلا ربع مش 8 ربع معلش 9 إلا ربع وهيكون ميعادنا في الإعادة الساعة 7 ونص يوم الجمعة إن شاء الله نشوفكم بإذن الله في قلب جديد وحلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته